والشباب جلسوا جميعا للكتاب يتعلمون تلاوة يخشون يوما للحساب نراجع سنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوة بابا أخبار حضرتك إيه؟ تمام والله الحمد لله بخير أنا في سايبر نت لا عندي شغل بخلصه بس الساعة ياه خدتش بالي معلش لا لا هاجي فورا إن شاء الله لا ما تقلقش هاجي على طول بإذن الله لا جزاكم الله خيرا الله يكرمك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بنقعد على الإنترنت من غير ما ناخد بالنا من الوقت صراحة الإنترنت نعمة ومن غيره ما نعرفش نخلص أبحاثنا ما نعرفش نخلص شغلنا ما نعرفش ننجز حاجات كتير جدا لكن هل يمكن يكون الإنترنت في يوم ما نقمة؟ هل يمكن أكون أنا مدمن للإنترنت؟ تعالوا بنا نعرف ده في حلقة النهاردة نعرف حاجات كتير في الحلقة أولا ما معنى إدمان الإنترنت؟ وهل أنا ممكن أعرض أن أكون مدمنا للإنترنت؟ وهل لإدمان الإنترنت سلبيات وإيجابيات؟ حول إدمان الإنترنت نتعرف في هذه الحلقة بإذن الله مع ضيفنا الكريم أحلى اللقاء أحلى اللقاء مع الشباب
لطالما تم حصر معنى الإدمان في مفهوم ضيق لا يتعدى مدمن المخدرات بالرغم من أن للإدمان مفهوما أساسيا يشمل حياة الإنسان مشاهدينا باسمي وباسمكم يشرفني ويسعدني أن أرحب بسعادة الأستاذ الدكتور محمد المهدي أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله أهلا ومرحبا وبركاته.
بدكتور محمد للمرة الثانية في برنامج مع الشباب أهلا وسهلا أهلا ومرحبا بك مشاهدينا الكرام الكرام يسرنا ويشرفنا أيضا استقبال تفاعلاتكم معنا عبر مداخلاتكم الهاتفية آه، عن طريق الأرقام المعلنة أمامكم على الشاشة الآن آه، دكتور محمد ندخل في الموضوع مباشرة آه، نريد أن نعرف المشاهدين حول مفهوم الإدمان بشكل عام
هو المفهوم التقليدي القديم آه، طلع على تعاطي مواد مخدرة وعشان كده كان آه، بينحصر في التعاطي المتكرر أو المستمر لمادة ويحتاج الإنسان لأن آه، يزيد من جرعة هذه المادة بشكل آه، مستمر حتى يحصل على نفس التأثير وإذا توقف عن تعاطيها تحدث له أعراض انسحابية آه، في صورة أعراض جسمانية وأعراض نفسية تجعله مضطربا آه، ده كان التعريف التقليدي للإدمان ومرتبط بتعاطي مادة وفيه جزء جسدي وجزء نفسي آه، من التأثير سواء في التعاطي أو في الانسحاب نعم.
آه، في آه، يعني علماء نفس آه، جم ولقوا أنه ال- يعني جزء كبير من هذه الخصائص ينطبق على أشياء أخرى غير المواد المخدرة فمثلا وجدوا أن في إدمان على آه، لعب القمار وفي إدمان في الأكل وفي إدمان في الجنس يعني هناك وفي مفهوم أوسع إدمان للإدمان الإنترنت نعم لكن اول يعني يعني ما ما ما تكلموا كان على على اساس انه القمار وال و- و- والاكل المستمر وال و- وال- والجنس واشياء اخرى والتسوق حتى يعني في ادمان في نعم.
التسوق في ناس ينزلوا السوق آه، ما هماش عايزين يشتروا حاجه لكن مجبرين على النزول و- وشراء اشياء لا يحتاجوها فهنا توسع آه، مفهوم الادمان في علماء قالوا لا احنا هنخلي كلمه الادمان على ال- ال- تعاطي المواد بس اللي بتاثر في المخ والجهاز العصبي والحاجات التانيه دي كلها نسميها نوع من الافعال القهريه او نوع من الاندفاع آه، او نوع من فقد القدره على التحكم او نوع من ال- السلوك الضار او او السلوك المنفلت مهم.
ففي يعني اختلاف ما بين ال- علماء النفس حوالين هل الحاجات دي تدخل في تعريف الادمان ولا تدخل في الاسماء اللي قلناها تمام آه، دكتور قد يرى البعض ان الإن- ان للانترنت مفهوم قاصر او بيكون مفهومه ان الانترنت شبكه معلوماتيه شبكه تثقيفيه شبكه تعليميه بشتى انواعها واخر يرى ان الانترنت شبكه آه، لل chatting للتعارف واخر يرى ايضا ان الانترنت شبكه لل game كل واحد على حسب آه، توجهه آه، عايز اعرف حضرتك ايه المفهوم ال- الواسع الاشمل لشبكه الانترنت
هو الانترنت مفهومه الاوسع انه شبكه للحياه مهم.
هو في كل شيء يخص الحياه تمام هو تواصل هائل جدا ما بين البشر وتجميع لكل خبرات ومعلومات آه، البشر في كل نواحي الحياة في العلم وفي الثقافة وفي الفن وفي الأدب وفي الجنس وفي الطعام وفي الاقتصاد وفي السياسة وفي كل حاجة آه، وعشان كده الإنترنت آه، أحدث نقلة نوعية هائلة في زمن قصير جدا في حياة البشر ومع استمراره ستحدث نقلات نوعية في زمن شديد القصر نعم آه، دكتور تعرفنا على الإدمان الحقيقي و- أو الإدمان بأنواعه لكن نريد أن نعرف أكثر عن إدمان الإنترنت هل له أساس أساسا من الصحة أم أنه يعني مصطلح آه، نحن الذين أطلقناه هو مش احنا اللي اطلقناه اللي اطلقته آه، آه، واحده اسمها آه، عالمه نفس آه، امريكيه اسمها يونغ آه، سنه 1994 آه، و- ودي اتكلمت عنه في الاول وعملت دراسات كتيره عليه وطبقت استبيانات على عدد كبير من ال ال الناس المتورطين في استخدام الانترنت بشكل آه، دائم او شكل قهري فلما عملت الدراسات دي قالت يا جماعه خدوا بالكم احنا قدام ظاهره اسمها ادمان الانترنت كان قبل كده في كلام عن ال- آه، ادمان التلفزيون آه، لكن لقوا انه ادمان التلفزيون اقل من ادمان الانترنت كمان آه، فهي اتكلمت وعملت آه، مركز للابحاث وعملت مركز لعلاج حالات الادمان واست- واستمر بعد كده بقى ناس كتير جم بعدها طوروا الحكايه في ناس اعترضوا قالوا لا يا جماعه ده ما فيش ادمان انترنت ولا حاجه هو بس ايه الناس ب- بتقعد وكمنه مسلي وكمنه جذاب قوي فالناس بتقعد فترات طويله وبيفلت منها ال- الوقت لكن آه، بعد شويه النوع ده من الادمان قابل للتحسن الذاتي ان هو يعني اغلب الناس اللي بيقعدوا على الانترنت فترات طويله بيبقى ده في- عند المبتدئين اللي لسه مبهورين فرحانين ب- بحاجه جديده وبعدين دنيا جديده قدامهم بتتفتح بيدخل على عوالم آه، غريبه عليه فبيبقى مبهور بعد شويه آه، يعني ب- يفقد الانبهار ده ويقدر يتحكم فاللي قالوا ان هو يعني ذات الشفاء يعني قالوا ان الانسان ممكن يشفى منه لوحده آه، كنوع من الملل او الزهق خلاص بقى انا شفت كل ده وما عادش بيجذبني وده صحيح في فئه من الناس لكن في فئه اخرى آه، يعني الانسان كل ما يستمر في الاستعمال يزيد ادمانيته اكتر نعم.
ف- فهنا يعني آه، في خلاف مش بس عند الناس طب ده أنا دلوقتي حتى عند هسأل العلماء الدكتور محمد مهدي سؤال صريح هل أنت مع أو ضد مفهوم إدمان الإنترنت انا مع مفهوم ادمان الانترنت طيب جميل وادمان يبقى التلفزيون كمان تمام يبقى اذا نحن هنا نخرج آه، الى آه، اراء الناس خاصه انا نزلت الشارع عشان اعمل تقرير وشفت اراء الناس حول هذا الامر آه، كثير من الشباب يا دكتور محمد آه، مستاء جدا من هذا المصطلح وبيقول ان احنا عندنا يعني ح- حاجات كتير كويسه بنعملها على الانترنت ندخل الانترنت لامور تثقيفيه لامور تعليميه لامور اخباريه آه، وايضا جزء تاني بيدخل الانترنت لان ده شغله في ناس شغاله في ال IT في ناس اصلا ش- شغاله في الحسابات فلابد ان يكون له تعامل مع الانترنت تعامل مستديم دول فإذا- بعيد خالص عن فكره ادمان لا، لان فكره تمام.
ادمان لابد أن يكون فيها نوع من ال- ال- ال- الجلوس القهري على الانترنت والشعور بالغربه والوحشه لما يبعد عنه ويبقى ايديه كانها قاعده تلعب على ال keyboards كده و- وطول ما هو بعيد قاعد مشغول بيه وعايز يرجع في اقرب فرصه عايز يخلص الحاجه بسرعه ويرجع وانه يفلت منه الوقت تماما و... و... وإنه- طب ارجع اقول لك برضه يا دكتور آه.
ان في منهم بيقول احنا بنخش مواقع او بنخش منتديات او بندخل على الفيسبوك لنشر الامور الطيبه لنشر الامور التعليميه التثقيفيه لنشر الامور اللي فيها توعيه للناس فهذا هذه الاعمال المفيده اللي احنا بنعملها هل ايضا آه، تندرج تحت مصطلح ادمان الانترنت لو قادر يتحكم في ال- الوقت يعني يقول ايه مثلا هدخل النهارده لمده ساعه او ساعتين قدر يتحكم في الوقت واستخدامه للانترنت استخدام مفيد يعني بيوظفه آه، ثقافيا بيوظفه اجتماعيا بيوظفه دعويا بيوظفه مهنيا ده توظيف تمام طب هو دلوقتي يا دكتور بيقول ان انا قبل كده كنت مقسم وقتي بدي ساعتين للانترنت آه بدي ساعتين لاصحابي اطلع معاهم نتفسح نمشي نروح في اي مكان وباقي الوقت آه، منقسم بين المذاكره وبين الجلوس مع الاهل بيقول دلوقتي ان انا وجدت في الانترنت الغنيه فبدل ما اقعد ساعتين مع صحابي ولا انا اضم الساعتين بتوع صحابي لساعتين الانترنت يبقوا اربع ساعات في اليوم إيه هنا رأيك؟
الخطوره بقى هنا الخطوره وده اللي بيحصل مع مدمني الانترنت ان هو آه، بيضحي بكثير من الانشطه المتنوعه اللي كان بيمارسها يعني كان بيمارس رياضه كان بي بيخرج مع اصحابه كان بيتنزه في اماكن مفتوحه طبيعيه كان مش عارف بيزور القرايب كان بيعمل حاجات كتير جدا بيستغني عن كل هذه الانشطه سلبه من وعن الحياه أغلبها.
الاجتماعيه تسلبه ي- يعني تسرقه تمام من حياته الاجتماعيه مهم.
ومن حياته الثقافيه وحتى ساعات من حياته الدينيه يعني حتى بيبقوا ناس ملتزمين جدا و- و- ويجي وقت الصلاه ما ما يقومش تمام، ما فعلا.
يقومش يصلي يمكن صلاه الجمعه بعضهم حتى صلاه الجمعه مهم.
يبقى قاعد من كتر استغراقه و... و... وارتباطه الشديد قاعد مش قادر حتى يقوم لصلاه الجمعه ده لو في كمان اكتر من كده ان هو بيبقى اساسا قاعد ومن كتر الارهاق آه، خلاص نعس آه، تعب عايز ينام ومع ذلك مش قادر يقاوم آه، يسهر دكتور طول الليل ويبقى عنده شغل إيه نعم.
بس سهران طول الليل تمام.
يمكن يصبح الصبح يروح الشغل مهم.
وهو ما نامش ولا دقيقه او نام له ساعه ويبقى رايح تعبان ومجهد ومرهق ويؤدي شغله بطريقه يعني دون المستوى و- و- ويمكن يبقى معرض لحوادث كتير لو كان بيسوق لانه تعبان ومش مركز آه، دكتور محمد أنا يمكن انا نزلت للشارع اعمل ريبورتاج واشوف الشباب وارائهم آه، على موضوع ادمان الانترنت وكمان اعرف كل واحد فيهم بيقعد كام ساعه على الانترنت يعني من كام لكام آه، نشوف التقرير ونرجع تاني
أحلى أحلى أحلى اللقاء أحلى اللقاء مع الشباب مع الشباب جلسوا جميعا للكتاب يتعلمون تلاوة يخشون يوما للحساب تعرف عليك
إيه، رام سويتي إيه، طالب إيه، حقوق جامعة القاهرة إيه، من فلسطين اهلا بك رامي آه، رامي معدل اعدادك على الانترنت في اليوم تتراوح من كام لكام
والله حسب يعني هي تتراوح بين أربع إلى ست ساعات تقريبا والله على حسب من يعني تقريبا من اربع الى ثمان ساعات بس مش يوميا يوم مره يوم تقريبا يعني ممكن اقول اغلبيه وقتي يعني ممكن نقول 8 ساعات يعني من ساعة ونص لثلاث ساعات يعني من ثلاث ساعات لست ساعات آه، نوع تصفحك للإنترنت هل هو شاتنج آه، هل تطلع على مواقع إخبارية مثلا هل له علاقة بدراستك إيه أكثر استخدامك للإنترنت
والله هو يعني الإنترنت شبكة عملاقة يعني تقدر تستفيد منها بجميع المجالات يعني هي حسب طريق طريقة استغلال واحد إلها آه، أنت شو استخدامك تحديدا والله انا عاده عاده يعني انا في المرحله الاخيره كطالب ماجستير يعني انا كثير بستفيد منه في مجال دراستي عداك عن الشات والامور الثانيه والاخباريه فكل شيء بين ايديك يعني انت بالنت كل شيء بين ايديك
الاستخدام من الانترنت بال- تقريبا من النواحي العلميه النواحي الاخباريه بعض الاحيان آه، شات اعمل شاتنج مع الاصدقاء او مع بعض الاهل اطمن عنهم وكذا لكن الأكثر الشاتنج ال- لا ليس الاكثر شاتنج تقريبا اذا كان عندي وقت فراغ يعني معين الاكثر شاتنج او انه كنت اكلم اصدقائي بالاردن او اكلم اهلي بالاردن يكون شاتنج
آه، رامي عايز أسمع رأيك في الشباب اللي بيقعدوا على الإنترنت وبيشعروا أن الإنترنت أعطاهم الغنية التامة عن أهلهم عن أصحابهم آه، عن الحياة الاجتماعية أصبح الإنترنت يسلبهم الحياة الاجتماعية آه، رأيك إيه في الكلام ده؟
بصراحة يعني أنا أشوف أن الإنترنت أصبح شبح شخصي للواحد يعني ملازمه طول الوقت في منهم أوقات الفراغ تلاقيهم يستخدموا الإنترنت في منهم حتى لو ما عندهم أوقات فراغ يستخدموا النت أنا بصراحة أشوف أن هذا شيء سيء جدا مهم.
ما استخدمش الانترنت بطريقة صحيحة فالانترنت ليه طر- ليه طرق صحيحة يعني وبعدين مش أغلبية الوقت هتضيع على الانترنت لأن يعني في ح... في حاجات كتير قوي تعملها غير الانترنت كشغل تمام كمعيشة كحالة اجتماعية مع أهله مع أصحابه فبس فالانترنت مش هيغنيه عن أي حاجة من دي
يعني أشيت آه، مثلا أدخل على الفيس أتعرف على الناس آه، أخد معلومة بس طب آه، قول لي دلوقتي في كتير من الناس لما بقوا يستخدموا الانترنت وبيقعد بست ساعات ده بيخلي عنده غنية انه ما يتعاملش مع ناس بره مع صحابه مع اهله واسرته تلاقي دايما مسلوب من حياته الاجتماعية عشان الانترنت شايف انه بيديه كل حاجة ايه رأيك؟
لا ده طبعا فعل سيء المفروض يعني لما يحب يقعد على الإنترنت ما ياخدش وقته القاسي كله فيه يعني حابب مثلا اقعد تلات أربع ساعات أوكي هتاخد معلومة إذن لابد ان انا اعيش حياتي كانسان عادي يعني ليه انظم وقتي ليه ليه وقت للانترنت في وقت للحياة الاجتماعية وقت للمذاكرة هكذا آه، صحيح اسألك سؤال صريح هل تقبل الزواج من مدمنة انترنت؟
بصراحة لو كانت مدمنة إنترنت لا لأن حياتها ما راح تكون منظمة ما راح يكون عندها وقت لزوجها ما راح يكون عندها وقت لبيتها أو لأطفالها أو لعائلتها أو لكذا يعني بصراحة هذا الشيء اللي كنت طول وقتها يعني على الإنترنت لذلك لا أقبل أن أتزوج بصراحة يعني واحدة مدمنة مدمنة إنترنت أنا اللقاء أحبتي كونوا جميعا في الرحاب
مشاهدينا نحن قد عدنا إليكم بعد هذا الفاصل أجدد التحية لكم ولضيفي الكريم السلام عليكم ورحمة الله وعليكم وبركاته السلام ورحمة آه، دكتور محمد شفت التقرير اديني رأيك آه. آه، هم يعني من ناحيه الوقت آه، بيقولوا ان هو اربع ساعات وساعات حد بيقول ثلاث ساعات وساعات خمس ساعات قالوا يعني في أكثر واحد بي- فيهم قال من أربعة إلى ستة اه نعم.
اه هو طبعا آه، العلماء النفس آه، حددوا قالوا اللي يزيد عن 38 ساعه في الاسبوع ده مدمن اكيد أها وفي آه، ناس تانيين قالوا حتى لو اقل من 38 ساعه بس بينطبق عليه حكايه ان هو مجبر يقعد ومش قادر يقاوم ومش قادر يحدد الميعاد برضه هيبقى مدمن فالحكايه الوقت هم يعني قالوا اوقات متفاوته حكايه المواقع والدخول عليها واهم المواقع لما يعني اتسالوا على اهم المواقع فيعني يعني تراوحت ما بين الشاتنج وما بين الدخول لحاجات دراسيه والفيسبوك والكلام الاهل والحاجات دي هو برضو الدراسات الاوسع اللي اتعملت لقت انه اكثر المواقع قابليه للادمان ال chatting رقم واحد مه. الدخول على المواقع الإباحية رقم اثنين آه ال ال ال ال games اللي على الإنترنت رقم ثلاثة أقلهم خالص بقى الدخول على المواقع ال ال المعرفية أو العلمية والثقافية اللي فيها معلوماتية آه فدي اقلهم من ناحيه الادمانيه تمام دكتور محمد ممكن وانا بسال واحد من الشباب بقول له آه ان علماء النفس بيقولوا ان اللي يقعد آه طول هذه الاوقات اللي تذكرونها على طول الاسبوع طول الشهر يطلق عليه لفظ مدمن انترنت عايز اقول لك ان انا لقيت استياء وزعل جدا آه. لا وانا ما اسمحش ان حد يقول عليا مدمن انا انا مش مدمن فيه لان اللفظ ليه وصمه تمام اللفظ ليه وصمه مدمن ده يعني واحد بقى ماشي يتطوح ومش عارف ايه وبيسرق ويكذب ويحتال وسايب شغله لكن لو لو رجعنا فعلا لسلوكيات الحالات اللي هي بتوصل للحالات الخطيره اللي زي دي كده تلاقيه فعلا حياته بالظبط زي حياه المدمن يعني تلاقيه صاحي طول الليل ونايم بالنهار ما بيروحش دراسته وما بيروحش عمله علاقته باهله سيئه جدا لان يعني هو هو قاعد على الانترنت لو حد جه يكلمه ما بيبقاش طايق حد يسمعه بيبقى في حاله توتر عصبي شديد جدا في حاله ارهاق حالته الصحيه متبهدله حالته النفسيه متبهدله تمام. علاقاته الاجتماعيه متقطعه آه، سايب كل اهتماماته وهواياته وكل حاجه يمكن هنا سؤالي يا دكتور هو ايه الادمان غير كده اها آه، يمكن هنا سؤالي ان كتير من الشباب بيقولوا احنا بنجد اهتمام واحترام من الاخرين على شبكه الانترنت عن طريق الشاتنج او غير ذلك اكثر من الاهتمام والاحترام اللي بنجده في المجتمع اللي احنا عايشين فيه صحيح وهو ده احد وسائل او احد اسباب ادمانيته مه. ان هو بيعطي حياه بديله تمام فبيعطي حياه بديله والانسان بيبقى عنده حريه في اختيارها تمام يعني الحياه الواقعيه لا تعطيك الحريه في اختياراتها يمكن ما تعطيكش حريه في اختيار التعليم قوي او الشغل قوي او العلاقات قوي لكن الانترنت فيه خيارات كتيره جدا وبعدين في حاجه كمان مهمه انك انه الشخص بيبقى في حاله سريه تامه يعني يقدر يبوح باسمه وبكينونته وبهويته ويقدر يدخل باي اسم وكينونه وهويه وبيبقى بيتحرك بحريه وعايز اقول لحضرتك تامه إن جدا انه ما عادش رقابه يعني زمان كنا بنقول ان احنا نحط الكمبيوتر والانترنت مثلا في reception او في مكان مفتوح على اساس ان الاهل داخلين طالعين يشوفوا احنا بنعمل ايه دلوقتي عايز اقول لحضرتك انه حضرتك طبعا ادرى مني ان كتير من الشباب لا غير الموبايل ال lap اصبح ال lap في ايده زي في شنطه في كل مكان جاي في كل حته آه، تقعد على القهوه معاك ال wireless شغال تقعد في كافيه معاك شغال تقعد حتى في العربيه وانت في المواصلات النت شغال فاصبح الرقابه هنا منعدمه ده صحيح او ضعفت تمام هو طبعا احنا ما زالت الوصيه دي احد الوصايا اللي بنقولها انه يبقى الكمبيوتر في مكان ما هو يعني اصبح دلوقتي الكمبيوتر خارج البيت يا دكتور يعني ال lap آه خلاص يعني آه. هي حاجه بتتعمل تمام طبعا السيطره منعدمه يعني حتى الحكومات لما فكرت انها تعمل سيطره على بعض المواقع او حاجه ثبت انه اختراق هذه ال ال ال ال firewall او الحاجات اللي بتتعمل علشان تمنع بعض الحاجات ديت بقى اختراقها سهل والشباب على فكره اكثر خبره من الكبار في انا هقول لحضرتك اه ان انا شفت شفت شباب من 14 ل 20 سنه تقدر تقول آه. هاكرز بطريقه فظيعه يعني, آه. يعني آه. عنده خبره في اختراق المواقع واختراق الايميلات بشكل آه. يعني قد يعجز عنه الكبير فعلا انا شفت ده كمان. كتير يعني آه. قابلت نماذج منهم كتير ف... فده خلى مفهوم الرقابه يعني يتهاوى فعلا ودي الخطوره انه ان هو يعني بيدخل في اشياء يعني يمكن يدخل في سن بدري على مواقع لا يجب ان هو يدخل عليها تمام.
يشوف حاجات مبكره جدا على احتماله واستيعابه ليها فهذه يعني النواحي الامتاعيه اللي في الانترنت هو هو ده السر وراء ادمانيته ما هنا كمان لانه يعطي لكل انسان ما يحتاجه تمام يمكن انا كنت عايز اسال حضرتك سؤال يعني زي ما قلنا ان استخدام الانترنت بيختلف من شخص لشخص منهم بيستخدموه في امور تعليميه في امور اصلا تتعلق بدراساته امور تتعلق بوظيفته منهم ايضا بيستخدموه في الترفيه في الشاتنج في الفيسبوك في المواقع المنتديات اللي عايز اعرفه هل هل ادمان الانترنت انواع اه يعني آه هم زي ما بقول لك كده لقوا ايه انه انه اكتر ادمان هو ال chatting addiction او الادمان الشات ثاني ادمان هو ادمان المواقع الجنسيه ثالث ادمان هو ادمان الالعاب الانترنت دول الثلاث انواع رابع ادمان قالوا ادمان المعرفه الناس اللي بيدخلوا علشان المعرفه آه، طب حاجات وهنا علمية، بيبان حاجات المعرفة ثقافية.
يكون محمود أم مذموم آه هنا آه يعني في ناس يعني بيسموا ادمان المعرفه و- ونفرقه ازاي من اللي داخل يعمل ابحاث او حاجه اللي داخل يعمل ابحاث بياخد المعرفه التي يحتاجها للشغل اللي هو بيعمله تمام آه، ال- في في ناس بقى بيتجاوزوا ده ويفضل آه، يعني عايز يدخل في في في في تحصيل معارف ليس ليس في حاجه اليها في الوقت الحالي ويبقى في نوع من المبالغه في ال- ال- التتبع لدرجه ان هو يفقد السيطره تماما على حاله هنا بقى بنسميها ادمان هو ده اقل اقلهم على فكره ولكن هو الحاجات الاكثر ادمانيه تلاقيها هي الحاجات الاكثر امتاعا او الحاجات ال- اللي فيها ترفيه اكتر آه، ال- العلم والمعرفه القدره الامتاعيه فيها مش كتيره عند كل الناس عند بعض الناس آه، بتبقى بتبقى فيها نوع من الامتاع آه، انا عايز بس اضيف برضو حاجه هنا اتعمل بحث آه، في مصر هنا على مجموعه من ال cybers وشافوا الشباب بي- بيشوفوا إيه، يمكن بنسب السايبر قد بس إيه.
عشان يا جماعة في الخليج آه، كتير بيقولوا يعني إيه سايبر مقاهي آه، الانترنت كافيه باختصار.
نت أو مقاهي نت، تمام.
مقاهي الانترنت موجوده في العالم كله على فكره أصل لكن المصطلح بيتغير يا دكتور آه، آه.
سايبر آه، كافينات صحيح.
آه، مقهى صحيح.
محل الكمبيوتر والإنترنت كلام يعني من انا لقيتها بره بيعملوها ازاي ال- الدهاء بتاعهم يعملوها حوالين المدارس أها.
حوالين المدارس الثانويه وحوالين الجامعات تمام.
فالولاد يتسربوا ويروحوا تمام.
المقاهي الانترنت ما يروحوش المدارس والجامعات فلقوا البحث اللي اتعمل هنا في مصر آه، ارقام بقى كتير يعني اللي بيدخل الشات مثلا قد ايه طلع بيدخل الشات اكبر عدد اللي بيدخل على المواقع الجنسيه ت- تقريبا تاني عدد وساعات يتنافسوا الشات مع المواقع تمام.
الجنسيه والالعاب نفس الحكايه ال- السؤال بقى الأهم أو أو ال- ال- الحقيقة الأهم اللي طلعت من البحث ده إنه لقوا إن 3% بس اللي بيدخلوا علشان يحصلوا على معلومات مفيدة. 3% بس من الشباب اللي بيقعد في مقاهي الإنترنت بيدخلوا عشان معلومات مفيدة. و- وده رقم مختلف بقى قليل جدا, جداً، نعم.
عن الابحاث اللي اتعملت بره الابحاث اللي اتعملت بره ال- ال- الناس اللي بيدخلوا عشان معلومات او ثقافه او حاجه اكتر من كده بكتير احنا عندنا للاسف الشديد آه، هذه الظاهره تستحق الاهتمام انه الشباب يدخل على الانترنت لاهداف استمتاعيه ترفيهيه آه، آه، يعني بشكل ساحق والجزء العلمي او الجزء ال- المفيد حوالي 3% اها طب يا دكتور انا قرات خبر بيقول ان الصين التي تعتبر ثاني دوله استخداما للانترنت بعد الولايات المتحده الامريكيه آه، افتتحت م- مشفى للنت آه، مستشفى للنت آه، في الصين بكين عندهم مشكلة.
خاص لعلاج مدمني الانترنت آه، من خلال استقراء حضرتك وتخصصك هل هيجي في يوم آه، عندنا يكون عندنا مستشفيات او آه، مشفى زي ما بيسموها لعلاج مدمني الانترنت اعتقد العالم لا.
العربي.
هو هم بيجوا العيادات و- وبيجوا يتلقوا علاج بس لسه ما اتعملش مصحات لمدمنين الانترنت تمام.
لكن بس على ذكرك للصين علشان هم دي تجربه سابقه الصين دلوقتي بيسموها آه، موجه آه، ادمان الافيون الثالثه لان هم كان عندهم موجتين الافيون قبل تمام.
كده ف- فهم بيعتبروها زي ادمان الافيون بالظبط وعشان كده هم خدوا موقف آه، شديد جدا وصارم جدا انت عارف دلوقتي بيعملوا ايه هم عندهم 4 مليون مدمن انترنت 4 مليون طبعا هم عددهم كتير يعني 4 مليون ما يبانوش آه، برضه.
معديين، آه.
لكن برضه كتير نعم.
فعملوا ايه بياخدوا الولاد دول اللي هم بي بي بي بينطبق عليهم تعريف ادمان الانترنت وياخدوهم يحطوهم في معسكرات ويتلقوا تدريبات عسكريه شاقه جدا وطبعا ما بيشوفش بقى انترنت لمده هم بيعملوا ال ال ال الكورس بتاع العلاج ده شهرين ياخدوا تدريب عسكري زي في مرحله تدريب كده عندنا في الجيش شاقه جدا و- و- وبالتوازي في برامج علاجيه في مستشفيات ملحقه بهذه المعسكرات. الحالات بقى المزمنه عندهم او اللي ما بتستجيبش للعلاج بيعالجوها بالصدمات ال- الكهربيه ك يعني كحل اخير. الصين ما بتاخدش الحاجات دي بهزار يعني هم عندهم آه، يعني ممكن في وقت من الاوقات لو لقوا انه في حالات مش هتخف ممكن ان هم يعني يصدروا عليها احكام بالاعدام زي ما عملوا مع مدمني الافيون قبل كده كان الحكم على مدمن الافيون هو الاعدام ولم تنتهي موجات آه، ادمان الافيون عندهم غير بهذه العقوبة القاسية.
هذه القسوه الشديده فالصين ما بتهزرش في الحكايه دي تمام آه، دكتور لا في شك امريكا على فكره برضو فتحوا آه، آه، دور استشفاء لادمان الانترنت اكتر من دار تمام اذا حضرتك اللي فهمت ممكن حضرتك ان انت تدعو الى اقامه هذه المستشفيات يعني احنا مش بندعو لما الحاجه يعني هل انت ترى ان تتطلبها- الظاهره ان الظاهره الان تستحق لذلك؟
يعني لسه لم تصل الى الى الى هذا الحد اه طيب دكتور لا شك ان تصرفاتنا احنا وكل حاجه بنعملها ناتجه عن افكارنا ما بيجيش بشكل عشوائي إيه، عشان كده عايز اسال حضرتك ايه هي الاسباب والدوافع اللي دفعت الشباب الى ادمان الانترنت
آه، اولا في فراغ آه، كبير جدا مش فراغ وقت بس فراغ آه، وقت وفراغ نفسي وفراغ روحي آه، ف- فالشاب مش لاقي حاجه ذات معنى تشده آه، فبالتالي بيلاقي ال- الانترنت هو اللي بيشده الاسره آه، مفككه يعني كل حد مشغول الاب مشغول والام مشغوله وكل واحد في يعني حتة.
ممكن يكون ادمان الانترنت آه، اساسا من الظروف المحيطه به الظروف المحيطه آه.
بتدفع لده تمام.
فبيلاقي نفسه قاعد على حاجه بيكلم ناس وبيتواصل مع ناس وبيتفرج على حاجات وبيتسلى بحاجات فبيلاقي هذا العالم آه، هو اللي بيشده مفيش حاجه في حياته ال- الواقعيه تشده ال- التعليم ما هوش ممتع ولا مسلي بالعكس التعليم منفر لكتير من ال- من الولاد آه، الحياه الاجتماعيه الشبكه الاجتماعيه ضعيفه آه، مفيش انديه مفيش وسائل ل يعني ال- الامتصاص طاقة هؤلاء الشباب آه، حاجات رياضية مسابقات آه، تدريبات مش عارف ايه اي حاجة من دي مفيش مشروع في حياته شخصي ولا حتى مشروع عام يدخل فيه كل ده بيخليه عرضة للانترنت تمام.
ده بالنسبة لل- للأسباب العامة الأسباب بقى ال- ال- الخاصة الأكثر في نوعية من الناس بيبقوا أكثر عرضة لإدمان الإنترنت الشخصيات ال- المكتئبة الشخصيات اللي عندها اضطراب وجداني ثنائي القطب اللي بيتناوب ما بين الاكتئاب والهوس أو تحت الهوس الشخصيات المنطوية والشخصيات المنطوية دي بيبقى عندها خجل شديد فما بيقدرش يتعامل مع الناس بش بشكل live كده أو حي تمام فبيتعامل من وراء ستار فبيقدر يعمل علاقات كبيره جدا علاقات آه، عاطفيه وعلاقات صداقه والحاجات دي كلها وهو مستخبي ورا الانترنت لانه ما بيقدرش عليها بره ال- برضو الشخصيات اللي عندها قابليه للادمان في حاجات تانية اللي عنده آه، ادمان مخدرات او ادمان سجاير او ادمان اكل او ادمان جنس او ادمان قمار دول برضو بيبقوا معرضين للحاجات دي تمام الشخصيات اللي عندها رغبة في ال- المعرفة والاستكشاف عنده حب وفضول عادي جدا عالي جدا الانترنت بيفتح له افاق واسعه وكل ما يفتح عايز اكتر عايز اكتر عايز اكتر فيدخل من هذا الجانب آه، يعني دول تقريبا ال- الشخصيات الاكثر عرضه لانها تصاب بادمان الانترنت تمام آه، مع السلبيات اللي احنا بنذكرها يمكن انا ذكرت آه، في الحلقه الماضيه عملنا حلقه كامله عن جرائم الانترنت آه، لان انا قلت آه، ان انا لما بدات السلسله دي ما حبيتش اعمل حلقه الاضرار والمنافع لان هذه الحلقات كما نقول قتلت بحثا على جميع الشاشات وفي الجرائد وكده آه، فعملت ح- الحلقه الماضيه بداتها بجرائم الانترنت الحلقات بدأ- الحلقه دي بداناها بإدم- ارض الحلقه الثانيه بداناها دي بادمان الانترنت مش عايز اقول للناس إن احنا بنعرض السلبيات بس هو الايجابيات آه، بقينا كلنا نعرفها ايجابيات الانترنت نعم.
بالذات نعم.
لان عايز اسال حضرتك دلوقتي في سؤال هو شيء ضروري في الحياه يعني أها، لم- طبعاً لا- ما نستغناش يعني عنه.
لم تعد الحياه العصريه آه، يعني تسير بدون الانترنت انا شخصيا الانترنت آه، يفيدني كثيرا في مجال عملي اه آه، ب- بشكل آه، يعني آه، قوي جدا لكن عايز اسال حضرتك سلبيات ادمان الانترنت
هو الادمان كله سلبيات آه.
مش هيبقى الادمان مش فيه ايجابيات تمام.
خالص آه.
لان انا لما قعدت مع الشباب وايه يعني, يعني حتى لما كانوا مستائين من لفظه ادمان قال لك وايه انا لما اكون مدمن انترنت وانا بعمل حاجات مش غلط فعايز اعرف ايه سلبيات الادمان آه، آه، ناخدها يعني حاجه حاجه كده، ناخد مثلا من الناحيه الصحيه الجسمانيه تمام ال- القعاد لفتره طويله آه، بيرهق ال- العين جدا بيعمل ارهاق جسدي عام ارهاق مهم.
صحي عام تمام.
الشخص ما بياكلش كويس آه، ما بي- ما بياخدش راحته في النوم كويس ال- العمود الفقري والمشاكل اللي ممكن تحصل في ال- العمود الفقري ضعف ال- العضلات بتاع الجسم ال- الوهن العام دي كلها يعني مشاكل صحيه الاشعاع الصادر من الشاشه في هذا ال- الوقت الكبير نعم آه، ده من ناحية ال- الجسمانية من ناحية ال- النفسية بيبقى في حالة آه، توتر وعصبية وما بيبقاش مستحمل اي حد يكلمه عشان كده مدمني الانترنت او القعود على الانترنت فتره طويله من الشباب او المراهقين تلاقيهم ما بيستحملوش كلمه من الاب او الام ويتخانقوا كتير في البيت Yeah.
ويزعقوا Mm.
وف- لان هو في حاله توتر شديد لان التركيز ال- ال- المستمر آه، والعميق لفتره طويله بيخليه في حاله توتر شديد آه، لما يبعد عن الانتر- عن الانترنت لو مثلا آه، قالوا له لا هنقفل بقى وتبعد ومش عارف ايه بيبقى في غايه العناد وتخانق وياهم وما يذاكرش وما يعملش حاجه خالص وعايز يرجع باي شكل ويفضل في دماغه على طول ان هو ان هو يرجع ال- من الناحيه الاجتماعيه العلاقات طب نعرف الاجتماعيه نحكي بتتقطع.
بعد هذا الاتصال معنا اتصال من الاخت نهله من الشرقيه السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا اهلا ومرحبا بارك الله فيك أستاذ عمر وبارك الله في الدكتور محمد وفيك الله بارك.
يكرمك.
اتفضلي اسمح لي أن أنوه على نقطة وهو أن الإنترنت وهو أن الإنتر أن الإنترنت سلاح ذو حدين له إيجابيات وله سلبيات مهم.
وكما أن البعض يستعمله في الخير فالبعض يستعمله في الشر وأقول هذه نعمة تحتاج منا إلى شكر ومن مظاهر شكر الله عز وجل على النعم استخدام النعمة في طاعة المنعم سبحانه فلنستخدمه في طاعة الله أقول أيضا إن الوقت جوهرة ثمينة وليس من الحكمة أن نركز على شيء واحد طوال الوقت حتى لو كانت الطاعة لله رب العالمين واسمح لي بطلب شيء أخير تفضلي أريد منك أن تواصل الحديث في موضوع الشباب والتقليد مرة أخرى لأن هذا مرض تفشى في الأمة والمريض يحتاج إلى العلاج ما دام لم يبرأ مهم.
بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة جزاكم الله خيرا وبركاته.
إيه، لعلنا ان شاء الله نفتح سلسله قادمه ان شاء الله تكون لا تكن إمعة آه، هنفرد فيها كل الحلقات اللي الناس بتقلد فيها يعني سواء كنا آه، مثلا بنقلد في ضياع هويتنا العربيه بنقلد مثلا في موضوع اللبس في الشعر كل الكلام اللي فتحناه في الحلقه قبل الماضيه ان شاء الله هنفتحه بشكل متوسع قريبا باذن الله طيب معانا الاستاذ احمد من الاردن السلام عليكم كيف حالك استاذ عمر؟
بخير حال الحمد لله تمام بشوفتك اخبارك؟
تمام والله الحمد لله بخير احييك انت وفضيله الدكتور الله يكرمك تحياتي اليك ايضا استاذ عمر بس ممكن ناخد رقمك الخاص بعد اذن حضرتك آه، طيب آه، 010 416 2758 آه، جزاكم الله خيرا آه، طيب دكتور آه، عندنا اسباب نفسيه واجتماعيه وايضا آه، آثار- آثار آثار- السلبية لل- الاثار السلبيه آه.
آه، ايضا إحنا في نقطه مهمه جدا بيقولوها الدكاتره ان ادم مصاب بالسمنه من كتر القعده وهو بياكل آه.
وهو قاعد على الانترنت اه ده صحيح اتفضل.
يعني في حصل تشوهات شديده جدا في اجسام الشباب مهم.
بسبب آه، القعاد الطويله على الانترنت مهم.
وكتير قوي ما بيروحوا الكليات العسكريه عشان يختبروا ناس كتير دلوقتي مبقوش يبقوا آه، يعني لائقين تمام.
آه، طبيا من كتر قعدتهم ال- الفترات الطويله مهم.
آه، طبعا من الناحيه الدراسيه بيبقى فيه اهمال شديد جدا مهم.
لل- أنا طبعاً بياخد الوقت كله.
مش بياخد ال- الوقت آه.
كله من ناحيه العمل وكمان نحضر ساعه النوبه اولياء الامور ان الطلبه النهارده بقوا عايز اقول ايه بيستهبلوا فيها يعني انا داخل الانترنت عشان دراستي داخل عشان اجيب آه.
ابحاث داخل عشان هو داخل اساسا حاجات تانية درسوا دي بره دراسه دي تمام درسوها مهم.
لانه ال- ال- ال- الطلبه قالوا ايه؟ قالوا ده الانترنت ده وسيله تعليميه مهمه جدا مم.
بتفتح افاقنا ومش عارف ايه وكلام تمام.
من ده قالوا خلاص نشوف هل ال- نشوف عدد الساعات اللي بيقعدوها ال- ال- الطلبه ونشوف المستوى الدراسي لا كل ما يزيد عدد ساعات القعاد على الانترنت المستوى الدراسي يقل.
بيقل طيب دكتور قلنا برضو اثار اجتماعيه ايضا بالنسبه لل- الطريقه الاجتماعيه بقى انه ال- العلاقات بتتقطع يعني بيستغنى عن علاقات الصداقه عن بيبقى فيه علاقات غنية.
الاقارب مهم.
آه، بتتقطع علاقاته بيتعود على عالم افتراضي مهم.
فلما بيجي في العالم ال- الواقعي يتعامل مع الناس بشكل حي آه، ما بيبقاش قادر بيفشل في حياته و- وكتير منهم حتى بيفشل ان هو ي- يبقى مثلا آه، يخطب وي- ويتزوج ويبقى له اسره ليه؟
وكلام من ده ليه ليه نعرف ليه بعد هذا الاتصال آه.
معنا الاستاذ مازن من السعوديه السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله يا اهلا وبركاته.
ومرحبا يا أهلا فيك كيف حالك مش بخير حال والله الحمد لله تمام أشكر الشيخ محمد حسان وأشكركم وأشكر الع- العاملين في القناة المباركة وتحياتنا ايضا وشكرا لك بأسر قناه الرحمه الله كلها يحفظك بس الله يكرمك.
بعد تفضل.
إذنك ال- المنت... آه، الآن أصبح الحمد لله آه، الإنترنت وال- متنفس الكثير من الشباب مهم.
آه، من خلال المنتديات من خلال أيضا الصحف الإلكترونية أصبح ال- أحيانا واحد يدعي إلى الله ينشر الخير من خلال الصحف هذه لكن آه، استاذ مازن سؤال- استاذ مازن يمكن على على ذكر على دعم ذكر هذه الصحف المواقع من نعم خلال- بقول سامعني أي- آه، بقول لحضرتك على ذكر الصحف الالكترونيه انت تفضل قراءه الصحف الالكترونيه اكثر ولا قراءه الصحف الورقيه الورقيه للاسف آه، اغلبها نشر الشر للاسف الشديد اغلبها ايه آه، الإلكت- الالكترونيه تكون آه، يعني زي سبق لجينيات صراحه انا آه، اسف على ذكرها لكن ما شاء الله تبارك الله مصداقيه وغير ما ما فيها مخالفات شرعيه طب قول لي يا استاذ مازن حضرتك بتقعد على الانترنت آه، ساعات عددك على الانترنت تتراوح من كام لكام والله الاسبوع في الاسبوع تقريبا مهم.
يعني والله تقول آه، يوم عن يوم بس ما هو دايم آه، تمام.
مرات اخذ اربع ساعات في اليوم مرات آه، اظل ثلاث ايام ما اخذ طيب نوع جميل.
تصف... نوع تصفحك للانترنت وغالبا الحمد لله يعني منتدى اخش فيه يكون فيه تفاعل لان المنتديات غالبا تكون فيها طرح مشاكل آه، طرح مشكله دي اجد حلولها لكن أس- يعني اقصد اصواتنا ما تصل في مجتمعنا لكن الحمد لله من خلال الانترنت يا استاذ آه، مازن اجد اجدها حلول تمام.
أجد يعني صوت يصل عايز اسال حضرتك عن نوع أنا- تصفحك معلش يا للانترنت أستاذ. آه، بعد اذنك انا اقول آه، اين دعم هذه المواقع والمنتديات من- من خلال جهات حكوميه وجهات خيريه لانها اها لها اثر قوي جدا تمام فجزاكم الله خير طيب بارك الله الله فيك جزاكم آه، الله خير السلام عليكم.
اتفضل ليه كنا بنقول ليه
افكرني احنا كنا بنتكلم كنا بنقول ليه انه ممكن تخليهم آه، آه، يبعد عن فكره الخطوبه يبعد عن فكره اه اه لانه بيتعود ان هو يعني يحصل له اشباع نفسي واجتماعي وكل حاجه آه قدام شاشه ال- لدرجه انه الإنترنت.
يبعد آه، فكره الزواج عن راسه اه اه وانا شفت يعني حاجات كتير حتى لما تزوجوا فشلوا ليه لانه تعود على الاشباع من الشاشه فيعني كونه يجلس مع زوجته دي صعبه جدا عليه كونه يهتم بيها صعب جدا عليه حتى في العلاقة الحميمة والعلاقة الخاصة كان متعود على الإشباع برضو الإلكتروني ممكن أنا يا دكتور سؤالي لواحد من الشباب بقول له هل تقبل الزواج من مدمنة إنترنت؟ جاوب قال لي لا فبعد التصوير بيقول لي ده دي من ضمن الاسئله اللي هسالها في الخطوبه انت بتقعد على الانترنت آه.
آه. من كام لكام عشان لو بتقعد اكتر من الوقت المطلوب وبتقضي وقت كبير على الانترنت آه. آه لا 100% آه. ناخد احمد من السعوديه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام حيا الله الاستاذ احمد اهلا بحضرتك يا فندم يا اهلا بيك أه، حضرتك بس اعمل ايه عشان يعني ابطل حكايه النت دي خالص خلاص ت- مش هنبطلها خالص سنقننها ان شاء الله لا يعني تسمع استفاد بيها بس أبقى بالقدر المستطاع جميل تسمع ان شاء الله من الدكتور باذن الله ماشي يا فندم آه، ربنا يبارك فيك آه، طيب دكتور في سؤال جالي عن طريق آه، موقعي الإلكتروني بيقول قد يجهل الكثير منا ما الدافع وراء مكوثه خلف الشاشات لمدة طويلة ويراه أمرا طبيعيا يفرضه واقع العمل وواقع الحياة العصرية ولا يعلم أنه دخل في دائرة الإدمان آه، السؤال هنا بيقول كيف أعلم بأنني مدمن وأن صديقه وأخي مدمن
آه، هو في علامات آه، ان هو آه، يعني لا يستطيع ضبط الوقت اللي هيقعده يعني مثلا هو آه، ناوي يقعد ساعة فقعد أربع ساعات أو خمس ساعات من هنا يعرف مش دي بس مش دي بس هو في علامات كتير طب هنكمل بس بناخد الاتصال آه.
بس عشان بقاله اتفضل.
فترة على التليفون أحمد من الأهلية السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله يا أهلا يا وبركاته.
أستاذ أحمد أنا سعيد إن أنا بشوف حلقة زي ديت يعني بتخصني جدا ربنا يبارك لأن فيك لأن أنا واقع في المشكلة ديت ومش عارف أخرج منها بصراحة. أم... آه، المشكله يا احمد اللي انت واقع فيها عباره عن ايه ان انت مدمن الانترنت بتقعد ساعات طويله في اليوم بعض ساعات طويلة أه آه، تتراوح من كام لكام بتتراوح أنا دلوقتي أيام الدراسة أنا في ثانوية عامة.
يا تمام آه، رغم الدرو- ضغوط الثانوية العامة ديت يعني ممكن في اليوم مش يقل عن ساعتين.
تمام لكن لما مبقاش في ثانوية عامة وكنت في الأجازة مفيش وقت مش بقعده على النت.
آه، تقريبا بياخد منك اليوم كله كل الوقت Yeah.
يا دوبك بس بصلي وباكل اوقات بسيطه كمان للاكل وطول النهار على النت طب قول لي يا احمد انت نوع, نوع تصفحك للانترنت ايه شاتنج فيسبوك منتديات مواقع آه، ايه بالظبط لا آه، دايما علوم وثائقيه و- وبس
مهم. كل الوقت ده بتقعد على العلوم الوثائقيه معقوله مم.
طيب تمام لك بتخرج من موضوع تخش في موضوع تخرج من موضوع تخش أها.
في موضوع وكمان في ترجمه آه، افلام وثائقيه برضو جميل جميل طيب ان شاء الله تسمع من الدكتور بارك الله فيك ماشي شكرا ويا ريت الحل ان انا اعمل ايه عشان اتخلص من الموضوع ده عشان الثانويه هيحصل ان شاء الله باذن الله ربنا يبارك فيك آه، طيب يا دكتور احنا كنا بنتكلم آه، بنقول ان ازاي اعرف ان انا واخي مدمن فحضرتك قلت طب إن لو فقد كان داخل السيطرة بيقعد على- ساعه على الوقت.
فوجد نفسه بيقعد اكتر من الوقت اللي هو كان محدوده لنفسه آه، رغبته في زيادة الوقت اللي بيقعده يعني كان بادئ الأول بساعتين بدأ يدخل في ثلاثة بدأ يدخل في خمسة بدأ يدخل زي ما أحمد بيقول كده عايز يقعد طول الوقت آه، لو مهم.
مفيش دراسة بقى عايز يقعد طول الوقت تمام الحاجة اللي بعد كده إنه ي- يشعر بوحشة شديدة جدا لما ي- يقفل الإنترنت تمام يبقى حاسس كده إنه في يكون في حاجة ضايعة منه حاجة تايهة منه ويفضل مشغول باللحظة اللي هيرجع على ال- على الإنترنت تاني تمام وإنه لو حد جه وحاول يقومه يبقى منزعج جدا ويبقى متضايق منه وكتير من الشباب يا دكتور قالوا لي ان احنا اول حاجه بنفكر فيها اول اول ما نقوم من النوم اول ما يصحى من النوم نقوم دي على الإنترنت.
علامه حتى قبل ما مكتوبة.
اغسل وشي آه دي علامه مكتوبه بيقول لي افتح مثلا Yahoo Messenger افتح افتح ايميلي على ال Hotmail وبعد ما يتفتح اروح اغسل وشي وارجع له تاني زي المدخن اللي اول ما يصحى من النوم بيشرب السيجاره او تمام.
لو بيصوم تلاقي اول ما المغرب ياذن بدل ما ياكل تمرايه و- وميه زي السنه بيقوم شارب سيجاره الاول بالله.
دي علامه ادمان شديده جدا نعم.
في التدخين وفي الايه وفي الكمبيوتر الحقيقه اللي عملوا آه، يعني اختبارات لادمانيه الانترنت آه، احنا قلنا انه آه، لو في حد بيوصل 38 آه، ساعه في الاسبوع ده مدمن انترنت ب- بشرط انه ما يكونش شغل لو مهنته ما بيبقاش فيها الحاجات اللي احنا قلناها دي بالعكس بيبقى عايز يخلص وي...
تمام.
ويرتاح يعني أيوة، أيوة.
وعنده سيطره عليها تمام، وعارف هو طبعا.
بيعمل ايه آه، فعملوا ال ال ال يعني التحديد الوقتي ده وفي آه، عملوا تاني وده موجود على الانترنت باللغه الانجليزيه واعتقد إنه موجود برضه باللغه العربيه مهم.
اختبار ادمان الانترنت هو عباره عن آه، 20 سؤال وهو زي ما حضرتك عارف احنا انا مترجمهم عربي آه، هنا بس يمكن الوقت ما ي- ما, ما, ما يسمحش بيهم آه، لكن احنا ان شاء الله انا بقول للمشاهدين الاسئله اللي موجوده مع الدكتور عشان نعرف موضوع ادمان الانترنت آه.
آه. ستجدوها على موقعي moze3.com ان شاء الله بعد الحلقه باذن الله بالظبط ف- ففي اسئله بيجاوب عليها وبيحط آه، آه، درجه لكل اجابه وبيطلع بيجمع الحاجات وي- ويشوف هو بقى في مشكله ولا لسه في حدود الاستخدام آه، الامن تمام آه، طيب دكتور يمكن بعد ما عرفنا السلبيات والاثار وعرفنا الاسباب والدوافع عايزين نعرف بقى طريقه الع- العلاج التي تخرجنا من شراك هذا الادمان مم. آه، طريقة العلاج هو بس في مشكلة في العلاج انه آه، مدمن الانترنت ما بيبقاش آه، حابب يتعالج وما بيبقاش شايف انها مشكلة و- وعلى فكرة كل آه، حالات الادمان كده طيب سؤالي هنا يا دكتور المخدرات نفس اللي بيجي الحكاية لك العياده عشان خاطر موضوع بيجي إدمان غصب الإنترنت.
عنه.
غصب عنه من اهله بيجي أهله مش- ليس جايبينه.
بمراده وجاي مش مقتنع اه طبعا طبعا ما يعني أنا شخصيا ما شفتش حد جاي كان بيجيب نتيجه يا دكتور جاي مقتنع يمكن احمد بس اللي دلوقتي اللي بيقول لا، انا عايز اتعالج لكن اه كان بيجيب آه.
نتيجه لما بتقعد معاه وتتكلم معاه ولا اه لان احنا اللي جبناه في دماغه؟
بنعمل بنمشي خطوات وبنعمل ترتيبات آه، مهم.
بيبقى فيها جزء هو بيعمله وفي جزء بيفرض عليه من الاسره من الاسره تمام يعني حتى لو هو مش عايز ب- بنعمل فرد وبنعمل ترتيبات لحاجات معينه تمام.
آه، تخطيط لل- للوقت تنظيم لساعات ال- ال- المشاهده ده اللي هنقوله بقى في الايه في الحل الحل تمام.
بقى انه احنا بنعمل ايه بنقول انه الشخص هيبدا ال- اسبوعه ب- بتخطيط مسبق للوقت مهم.
آه، انا آه، يعني هعمل كذا وهعمل كذا وهعمل كذا وهعمل كذا ويحدد الساعات ويحدد من ضمنها ساعات الانترنت و و ولو هو قدر يراقب لوحده بنقول له شكرا كتر خيرك انت بتراقب وبتنظم كويس لو ما قدرش نخلي حد من افراد الاسره هو ال- ال- اللي يراقب ده مع الاب او الام او اخ كبير او اي حد بس يقول له انت خدت الساعتين بتوعك اللي مت- ال- المتفق عليهم مش هتاخد زياده بنعمله ايه كمان تاني آه، مدمن الانترنت مش بالضروره يكون مدمن الانترنت كله يعني بيكون مدمن مثلا مواقع معينه فنقول له ايه المواقع دي يا اما تتحكم في في وقتها يا اما تلغيها خالص من الانترنت او توقفها خالص من الانترنت لان هي دي المرض هنا في الحته دي لكن مثلا هو ما عندوش مشكله في المواقع العلميه والثقافيه والدينيه والحاجات دي نعم.
ما يقفوش عنها تمام.
لان ديت هو بيدخلها بتحكم وبسيطره مهم.
بنقول له كمان يعمل العكس يعني مثلا ايه متعود هو يشوف الانترنت طول الاسبوع نقول له لا طول الاسبوع اشتغل او ذاكر وشوف الانترنت في آه، ن- نهايه الاسبوع طب سؤالي هنا يا دكتور هل انت تنصح اولياء الامور لا سيما في اوقات الدراسه ان هم يفصلوا الانترنت ولا ده يخليه يلجا للبحث عن الانترنت في مكان اخر؟
في آه، يعني اباء وامهات بيعملوا كده يقول لك تمام.
احنا هنفصله علشان يقوم هو متسرب تمام ورايح سايبر وهنا أنا مشكلة بفضل كبيرة.
ان هو ايه إيه، يبقى على الانترنت اللي في البيت بس اتفقوا وياه اتفقوا وياه بالذوق آه، مش آه.
بالقهر يعني تمام.
اتفقوا بالذوق. احنا ايه احنا هنسمح مثلا بساعه كل يوم كدهوت على الانترنت والخميس والجمعه يا سيدي خليهم ساعتين او ثلاثه مهم.
يعني هو يبقى حاسس انه مفيش قهر وانه في يعني آه، في تفاوض تمام.
في, في الموضوع تمام.
عشان هو كمان يكتسب السيطره الذاتيه احنا مش عايزين برضو انه السيطره تبقى خارجيه لانه لو سيطره خارجيه هو هيتحايل عليها زي مدمن المخدرات بالظبط مهم.
فلما نعمل التفاوض بيبقى فيه سيطره داخليه في حاجه برضو آه، فكره وهي فكره ايه ال- البطاقات مم.
ن- نقول له ايه آه، اعمل اعمل بطاقتين كده بطاقه حمراء وبطاقه خضراء البطاقه الحمراء اكتب فيها المشاكل والاضرار ال- اللي حصلت لك بسبب النت ولو هو مش طب هو مش هل مدرك ليها هل هو بيعترف ان في مشاكل اه وأضرار لو مش بعد مدرك الاتصال؟
ليها يخلي حد من اهله يعملها نعم معنا ام محمد بنرجع تاني ام محمد من الشرقيه السلام عليكم ايوه يا اهلا أيوة، السلام ومرحبا عليكم عليكم اهلا السلام.
وسهلا اتفضلوا آه لو سمحت انا كنت برضو مدمنه على الانترنت وبقعد عليه فترات طويله مش وصلت ادمان يعني بس انا عندي حل ل- للادمان ده قولي ان اتفضلي الواحد قبل ما يدخل على النت يكتب آه، هو عاوز ايه من النت في ورقه او في نوته لسه الدكتور كان يحدد بيقول كده أهدافه بقى.
قبل ما يقعد على النت تمام لان الواحد آه، بيستغرق يعني اخش في صفحه تخلي في صفحه ثانيه في مم.
صفحه ثانيه في صفحه ثانيه بس ام هو- محمد انت انت عملت ده بنفسك لقيتي فيه حل يعني آه، انا عملت ده في نفسي ونجحت الحمد لله جميل ما شاء الله وحددت اهدافي مم.
وكنت تمام بطلب من حضرتك بس ان انت تحدد سلسله حلقات ل آه، لموضوع آه، امهات لا مجرمات لان احنا اللي احنا عاوزين نصلح الجيل ده مش هينفع نصلحه وامهاته اصلا فاسده يعني علشان نجيب من الاخر ما ينفعش موضوع- نسيب- موضوع جميل والله ان شاء الله نضعه في و- عين الاعتبار باذن الله نعم موضوع جميل وان شاء الله يكون معنا آه، قريبا إن باذن شاء الله الله بأمر الله.
ربنا يبارك فيك يا رب جزاكم الله عنا خيرا البطاقتين
ال- ف- فبيكتب في البطاقه الحمراء او يكتب له آه، او او يعني ي- الاسره تقعد وهي تقول له اه والله ده حصل كذا وكذا وكذا ويقول اه ديت او دي المهم يوصلوا ل- لكتابه خمس اضرار تمام.
الانترنت حصلت له هو شخصيا مش أها.
اضرار عامه تمام وفي البطاقه الخضراء يكتب آه، خمس حاجات كان بيعملها وبطل يعملها خمس حاجات حلوه كان بيلعب تمام.
رياضه وكان بيطلع مع اصحابه وكان بيزور قرايبه وكان مهم.
بيطلع يتنزه في الاماكن ال- الطبيعيه والحاجات فيكتب خمس حاجات سابها او افقدوا اياها الانترنت وعايز يرجع لها والخمس اضرار اللي عملها ودي دعوه ايضا ودول نوجهها يبقوا لكل وياه.
الجمهور يا دكتور محمد اللي هو آه.
آه، ادمن الانترنت بالظبط يعني دي طريقه بيسرق- العلاج والحل.
بيسرق حياته جميل آه.
من حاجات جميله كتير في تمام.
ح- في حياه ربنا خالق الدنيا متنوعه يعني تخيل حد بياكل حاجه واحده بس تمام وحد بي- بي- بينوع في نعم ربنا ف... فبنخليه يبقى شايف ده وشايف ده والبطاقتين دول وياه وبتحطوا آه، نقول لهم آه، للاسره حطوهم على ال- ال- المكتب بتاع الانترنت اللي هو قاعد عليه بحيث ان هو يقراهم كل ما يقعد على الانترنت آه، في في بقى حاجات تانية ان احنا نقول ايه ان احنا نقول احنا بنقول ما تقعدش على الانترنت فنبحث وياه طب يقعد في ايه او يروح فين فنقوم عاملين آه، يعني برنامج للانشطه البديله هتروح آه، مثلا تلعب كوره هتروح مش عارف مكتبه هتروح مسجد هتروح تحضر دروس هت- هتعمل كذا هتروح ت- مع اصحابك تخرج تتمشى شويه تروح تزور قرايبك هتروح تتفسح هتروح رحله هتروح مش عارف ايه وب- وبحيث ان يكون الانشطه البديله آه، ليها برضو صفه ال ال الامتاع والراحه والجاذبيه ما تكونش انشطه بقى ايه يعني ما تقولوش مثلا سيب الانترنت و- و- واقعد ذاكر طول الوقت تمام لك لا يعني أيوة، أيوة طبعاً.
آه، لأن المذاكره شيء مش محبوب قوي فبنحط انشطه بديله وتخطيط للانشطه ال- البديله آه، بعض ال- ال- الحالات ساعات كل اللي احنا بنقوله ده ما ما ينفعش وياه ساعتها بقى محتاج علاج متخصص وفي العلاج المتخصص بنعطي علاج زي اللي بنعطيه لحالات ال- الادمان بالظبط لان الشخص بي- بيصاب ساعات باكتئاب لما يبعد عن الانترنت فبياخد علاج اكتئاب يصاب بقلق فبنعطي علاج للقلق والدكتور او المتخصص بيدخل ك ك يعني كحكم في ال- في الوسط لان ساعات الولد ي- يعني يعند مع أه- مع اهله ويحصل خناقه بينهم و- ويوصلوا طريق مسدود فالمتخصص بيدخل يظبط الامور يمكن الاهل يكونوا عاملين مغالاة شويه يقولوا احنا هنلغي خالص الانترنت ده من البيت وما عادش فيه لا كمبيوتر ولا تمام.
لابتوب ولا حاجه خالص اسحبوا منه كل ده الولد يعند تمام فيدخلوا في خناق المتخصص بيقولوا لا يعني ايه احنا مش عايزين نلغي الانترنت لان ده مهم ودي مهاره حياتيه كويسه يعني ويحتاجوا في حياته العمليه بعد كده هيحتاجوا في حياته العام وكتير قوي من ال ال ال الولاد اللي بقوا آه، نابغين في الانترنت آه، دخلوا في دي في مرحله من حياتهم تمام و و ومن خلال حتى دخولهم في يمكن في مواقع ما كانتش كويسه اتعلم مهاره الاستخدام تمام ف...
ومن المهاره يمكن كمان بيستفيد بده في حياته العمليه اكتر حتى من استفادته من تخصصه الدراسي بالظبط اه تمام فاحنا بن برضو بنحيد آه، تحكم الاهل الزايد الاهل ساعات يبقوا عاي- يقول الانترنت ده خلاص هيتمنع خالص والكمبيوتر هنرميه ونك- وساعات بيعملوا فعلا كده فالولد يا يعند يا يتسرب ي- يشوف بره تمام ال... ال... لما والنهارده يا دكتور سايبرات يعني حتى وانا بسال واحد ادمن في سايبر فبقول له آه، الشباب اللي عندك تلاقيهم بيقعدوا من كام لكام فقال لي هو بيبقى داخل يقول لي يفتح لي ساعه تمام شويه ساعتين فلما دخلت اكتر من سايبر بدات اسالهم ساعه الانترنت عندكم بكام في السايبر فهنا السايبرات لا سيما في القاهره او في المدن الجديده زي اكتوبر وغير ذلك آه، الساعه ب 5 جنيه او ب 6 جنيه يجي يقول لك مثلا قاعد آه، خلينا نقول الساعه ب 5 قاعد 8 ساعات ب 40 جنيه بيسحب منه فلوس جامده جدا بيسرق فلوس اه ساعات تمام علشان- بيسرق فلوس عشان يعمل. من ضمن العلاجات برضو اللي بنقترحها ان هو ي- يستخدم stop watch او آه، ط- آه، What اللي is هي the meaning بدا- of stop watch؟
بدا- يعني ادالها المنبه يعني ال stop watch اللي هي ساعه الايقاف لما هو يحطها جنبه بس دي طبعا مش ما عادش معتاد دلوقتي لكن يحط اي تنبيه آه، يظبط مثلا الموبايل بتاعه على ال- المنبه فالمنبه هيضرب له بعد ساعه او بعد ساعه ونص او بعد بس لازم ساعتين.
يكون عنده عزيمه يا دكتور عشان يعرف يقوم لما المنبه يضرب اه ما هو هنا لو لو ممكن عزيمة هو كده.
يحط يحط المنبه يظبطه مثلا على ان بعد ساعه هقوم لما يضرب يقوم ظبطه على ساعه ثانيه اغلبهم عزيمته بتبقى ضعيفه تمام عشان نبقى واقعيين تمام فدايما بيحتاج شحن عزيمه من حد يا صاحبه يا اخوه يا اخته يا امه يا ابوه يا اي حد من ال- من المحيطين بيه يقول له يعني آه، يعني خدني عزيمه مساعده كده في الاول على على ما على ما تبقى تبطل في بقى حل آه، تاني واحد نعرفه الحل التاني بعد آه، هذا الاتصال معنا الاستاذ محمد من الاهليه السلام عليكم السلام عليكم ازيك يا أستاذ عمر بخير حال والله الحمد لله اهلا وسهلا ربنا يبارك فيك اللهم امين يا رب اتفضل آه، النت فعلا يا أستاذ عمر انا يعني يعتبر ايه انا كنت رياضي
مهم.
رياضي بس طبعا ايه كنت ليا تمرين من يعني مش اقل من ساعه ونص تمام فطبعا كنت في بدايه عودي للنت بجلس نت وكده فطبعا باجي ابص الاقي بيضيع وقت فطبعا انا يعني يعتبر تركت ايه الرياضه خالص كنت رياضي يعني بتمرن حديد وكده فطبعا اجي اقول له مثلا اقعد ساعه أو- اقول له اقعد ساعه وبعد كده اروح مثلا ايه اخد التمرين بتاعتي اجي ابص ساعه زي ما انت بتقول والله فعلا اضبط ساعه بعد كده اقول له ايه ممكن زود لي ساعه ثانيه بعد ما يفصل ممكن اقعد ثلاث اربع ساعات وانسى نفسي مثلا مهم.
مع النت تمام فطبعا يعني ايه المفروض يعني إيه
ما هو المفروض ده هنسمعه من الدكتور ان شاء الله محمد قول لي انت من منزله ولا ايه يقول كده برضه انت منين انا من الدهليه ان شاء الله منين في الدهليه مطريه مطريه اصل لهجتك انا عارف ما- يا منزله يا مطراوي يا مطريه ربنا يكرمك تحياتنا لاهل المطريه كلهم معنا الاستاذ محمد من الكويت السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا اهلا ومرحبا باهل الكويت اتفضل معاك اسمعك الله يعطيكم الصحة والعافية اللهم امين مشكورين على البرنامج الطيب هذا واستضافة الدكتور برضه بارك الله فيك آه، استاذ محمد لو سمحت اسمعنا من التليفون اسمعنا من التليفون بس وطي صوت التلفزيون عندك أنا بسمعك من التلفزيون اوكي اتفضل اتفضل
الانترنت ملاعبة صغيرة لو كان الإنسان يعني بس إنه يك- يكون في في صلاته مستمر وعبادة والعبادة ما راح يلقى وقت الإنترنت إلا وقت بسيط جدا مهم.
يعني إذا- لو نفرض إنه حيصلي يعني حضرتك يا استاذ محمد عايز تقول لابد يكون عندنا تقسيم للاوقات
يعني حيكون حيكون الانترنت لا حيكون الانترنت بالضبط معاه باليوم بالكثير ساعه تمام مهم. حضرتك يا استاذ محمد بتستخدم الانترنت اصلا؟
والله بستخدم الانترنت والحمد لله تبت منه دلوقتي
تبت توبه مطلقه؟
لا يعني بس استعمله بس لل- لل- تمام هو قننته يعني كتب كتب بس طيب بارك الله فيك يا استاذ محمد جزاكم الله خيرا شكرا الله يحفظك تحياتنا لاهل الكويت الحل الثاني اه لا، في حل بقى بيتعمل لما نلاقي ان في واحد مش عايز يقوم من على الانترنت ومن على الكمبيوتر والحاجات دي نقول له خلاص يا سيدي اشتغل في الحكايه دي يعني خليها مهنتك وانا يعني عاصرت كذا حاله بالشكل ده وكنت بتفق معاه الاتفاق ده آه، و- و- واقول للاهل كده هو الراجل ده مش بيحب الح- الحاجه دي ما تخلوه يشتغل فيه يكون الاب مصمم ان ابنه يطلع دكتور تمام والولد بيحب الكمبيوتر وعلوم الكمبيوتر لا ده و- كتير اه و- و- لكن عايز اخش وعبقري.
هن- هندسه حاسبات النهارده آه.
او حاسبات ومعلومات آه.
والده مصمم يدخل طب انا انا لاحظت ده يمكن عندنا في اهلنا يعني اه اه بالظبط كده اقول له لا حرام عليك تمام هو ده حبه الاول والاخير ده حب كبير جدا تمام فطب ما نستغل ده يعني نستغل ده ونخلي الولد ده يطلع وممكن ده يبقى عالم برمجيات آه، ب- بعد كده احنا ليه ولما محتاجين لا نجيب ولو في حاجه تانية يعني هو لما يدخل حاجه اللي بيحبها صدقني سيبرع فيها اكتر من اللي انت عايزه يدخله يدخل صحيح.
الكليه اللي انت عايزه بالظبط كده، يدخله بالظبط فيها يعني طيب تمام آه، الحل في في حاجه تانية برضو بنبقى نعملها انه لما واحد يبقى متورط قوي ومش قادر يبطل وحاولنا معاه والتنظيم وال- والبطاقات والحاجات دي كلها بنقوم نعمل ايه نقول له آه احنا هنديك فرصه للتنظيم لو ما قدرتش تنظم ممكن ان احنا ن- ن- نسحب ال- ال- الجهاز الكمبيوتر خالص او اللابتوب اللي عندك او اي حاجه من دي آه، وهنراقب برضو آه، و- يعني مروحك لسايبرز او حاجه بالشكل ده وممكن نوقف لفترات متزايده نقول له احنا هن- هنوقف خدمه الكمبيوتر الانترنت عنك لمده اسبوع بالقهر كده لا آه.
بالتفاوض بالتفاوض بالتفاوض تمام و...
ما هو برضه لو قبل يا دكتور يبقى مغلوب على امره يعني وماله يعني نعم.
هي فيها نوع من الضغط تمام.
الايجابي شويه مهم.
آه، بيبقى فايدتها ايه ان احنا بنبقى عايزين نديله فرصه ان هو يشوف اوجه الحياه الاخرى فيفوق في الاسبوع ده على امل ان هو يشوف ويشبك تمام.
في آه، انشطه اخرى الحاجه الثانيه اللي بنعملها له بنقول له لما تفقد السيطره هنتدخل عشان نساعدك على السيطره تمام ولما تسيء استخدام حاجه ممكن تسحب منك اتسحبت المره دي اسبوع ورجعت تاني رجع تاني تورط تاني يقول لا المره دي هيبقى اسبوعين المره الثالثه شهر المره الرابعه شهرين فيبقى عارف ان الامور فيها سيطره وفي انا لاحظت يا دكتور محمد يمكن آه، مع كثير من علماء آه، الطب النفسي ان هو دائما يدعو الى مفهوم الحوار والمخاطبه بين الاسره والاولاد صحيح والقران في تعامله آه، مع ال- المسلمين ومع المؤمنين ومع الكفار ومع المنافقين كله حوار تمام القران في تغييره للنفس البشريه قام على الحوار مهم.
وجاب راي ال- ال- الكافرين وراي المنافقين وراي الناس نعم.
و يعني م- و- و- وهذا يعني قيمه الحوار انك تمام.
انك تجيب الراي الاخر وتبرزه تمام وانتوا واجهتم ايجابيات في مفهوم الحوار بالظبط تمام.
النفس البشريه ل- يعني لا تنصلح الا بهذه تمام. لو الطريقه حبينا بقى يا دكتور محمد في نهايه هذه الحلقه نعد آه، او نع- آه، نحصيهم يعني موضوع العلاج نقول في نقاط نقول ايه عشان انا كمان اكتب وراك آه ال- ال- التدريب على تنظيم الأوقات الخطة المسبقة أو خريطة ال ال الأنشطة خلال الأسبوع تمام آه موضوع البطاقات مهم.
آه موضوع عمل العكس تمام آه موضوع عمل العكس الحرمان- هو إيه؟
آه، عمل العكس اللي احنا قلناها ان هو مثلا كان بيقعد طول الاسبوع على الانترنت نقول له لا تمام.
انت تشتغل يقنن.
أسبوع وت- آه، تمام.
وتقنن الحكايه دي أها.
آه آه، موضوع ال ال ال ال ال- ساعه الايقاف او المنبه آه.
لتحديد الوقت تمام موضوع ال- دخول الأسرة ك- ك- كعامل ضابط خارجي حين يضعف الضابط الداخلي مهم.
آه، عند الشخص تمام آه، موضوع تنويع ال- الأنشطة آه، خلال الوقت وتوزيعها على ال- وقت الأسبوع آه، و- و- وبنحط انه آه، انه الشخص يتخصص في آه، هذا المجال اذا كان تمام.
آه، يعني بيحبه ك- كمهنه آه، واخر حاجه اللي هو العلاج المهني المتخصص لما بتفشل كل هذه الاشياء تمام جزاكم الله خيرا دكتور محمد آه، مشاهدينا عايز اقول في نهايه هذه الحلقه ان سلسله الايدز الالكتروني او يمكن عشان برضو المفهوم ده او العنوان ده يمكن بيزعج كثير من الناس سلسله الانترنت انا ان شاء الله مش ه- مش هتخلص هذه الحلقه لكن سنمتد الى حلقات اخرى باذن الله تعالى بدانا بحلقه جرائم الانترنت النهارده كان معانا حلقه الادمان عايز بقى اسمع اقتراحاتكم اسمع آه، انتم عايزين ايه نكمل في ايه في موضوع الانترنت عن طريق موقعي moze3.com او البحث عن طريق محرك البحث العالمي جوجل وكتابه عمر الحنبلي وان شاء الله تدخلوا الموقع بيسر وسهوله تكتبوا لي انتم عايزين ايه سواء في حلقات الانترنت او في السلسله اللي هنبدا بعدها باذن الله تعالى ايضا اقول ان جميع حلقات برنامج مع الشباب موجوده على الموقع بشكل منتظم إيه، من اول حلقات الشباب بدايه الالتزام هي الحلقه الاولى الى هذه الحلقه وهي الحلقه الثلاثين في حلقات برنامج مع الشباب في النهايه باسمي وباسمكم وباسم اسره قناه الرحمه اتوجه بخلص الشكر والتقدير لسعاده الاستاذ الدكتور محمد المهدي استاذ الطب النفسي بجامعه الازهر إيه، شكرا لك يا دكتور وشرفتنا ونورتنا برنامج مع الشباب ونتمنى ان تكون زيارتك لنا دائما متصله باذن الله تعالى آه، مشاهدينا في نهايه هذه الحلقه لكم تحياتي عمر الحنبلي وتحيات اسره قناه الرحمه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
أحلى أحلى أحلى اللقاء أحلى اللقاء مع الشباب مع الشباب جلسوا جميعا للكتاب يتعلمون تلاوة يخشون يوما للحساب أيا نراجع سنة أو صورة بين الكتاب هذا اللقاء أحبتي كونوا جميعا في الرحاب